حكمت على الحر يشرب مر وتعال وساكن الخيش تاخده يعيش وتعلي واللي ملوش اساس له عالناس يتعلي يشوفوا رواية سعيد بن الرشيد بصحيح الدنيا عكست معاه وبهدلت الاصيل بصحيح ابوه ترك له مالية طيبة بصحيح زي المراجيح توطي ناس وتعلي الحب صورة وصورة للسعيد هم خد بنت عمه وفيها فرحته وهم وهو كان محترم عالي الكرم همه ما عمره كسل على فرض الاله ونساه دايما بيحسن ويعطي للغريب ونساه وزوجته في الكمال ملهاش مثال ونساه وانزاد عليه الاساه تصبر على همه خاف عمه بكار وراح له الدار من ايدك حافظ على ثروتك لا تضيع من ايدك وبلاش اسراف يا ابن الناس من ايدك بقول لايمها يا سعيد لحظك بالاكيد عندك راجع ضميرك بلا الشغل العبط عندك لو صح لك ضيق لم تلقى صديق عندك حتى ابن والدك في حالة الشدة ما يديك قال له انا وعدك يا عم بالطيب يا ناس في حوجة ولكن قلبهم طيب والفقراء لهم حق عند الاغنياء طيب ما اقدرش اسكت على واحد فقير محروم ولا اليتيم اللي سابه ابوه محروم انا برضو مسلم وفهم الحلال من الحرام الحلال محروم وعارف يجي يوم ما ينفعش غير الطيب ما عجبش عمه الكلام وقام بعيد عنه وقال ده اصله مراس ما تعبش فيه عنه وصاحب الحمل ما حدش يشيل عنه دخل لزوجته وقال لها فيه كتير اوهام وقال لها سعيد عايش في دنية الاوهام خلاص عمري ما اروح له في فرح اوهام لاجل اذا انضم نبقى احنا بعيد عنه لكن سعيد برضه ماشي في العطا احسان ولد وبنت اللي عندهم الخلف احسان منصور واخته الوحيدة اسمها احسان كانوا في الدراسة وناجحين العيال دايما في عز ابوهم ونظراهم العيون دايما لانه محسن وبيحب الفقير دايما مؤمن ودايما يقابل الشر بالإحسان عالأصل دوت أولاده كبروا ومد لهم السنة عود أولاده كبروا ونجحوا ولم السنة عودوا خصوصي أحسان مدلها الحنان عودوا وشعرها في الهوى كاللحن على عوده وعيون بتجرح قلوب عشاق وملاهي حواجب كما السيف بحد رهيب وملاهي الشفة بلحي ورقها شهد وملاهي والخد ايضا يضاه الورد على عوده اخوها منصور معاها كان ولد مرين تزاحم الناس عليهم وهم مرين لاجل البنية وقالوا زيها مرأة لكن الزمان عدته خوان وظروفه واعلى طير النيا وقعوا بالنبل وظروفه وشارب الشهد يقضي العهد وظروفه لابد تحكم ظروفه ويشرب المرين الدنيا ادوار بتصبح الفقير ماله وتوطي باللي اغتنى وحينفني ماله شوفوا السعيد السعيد اللي كان يرضي للفقير ماله الدنيا جات له بلون تاني غير المعتاد ساق الظروف وقام هجمه القدر معتاد حكم عليه القدر حكمه صدر معتاد وامتحنوا رب العباد في صحته وماله بكاله حظه وقال لزوجته ده عيب عليك سعيد بكى لحظه زوجته قالت ده عيب عليك انا عمري ما اتخلى عن واجبك وعيب عليك الا الناس تلومني في اهمالي وعيب عليك اعمل حسابك على انك غالي عندي واخدك على حب على حب انا افدي بيك عندي لو كان عظمك في قفة محترم عندي اغلى ما عندي ولو روحي ابح عليك أغلى ما عندي ولو روحي أبح عليك أيوب كان ابتلى وزاد البلا حمله أيوب كان ابتلى لو زاد البلا حمله وجسمه دود وكان طير يا حمل صبر ونال المنى صبر ونال المنى صبر ونال المنى بعد العنا حمله بتقول انا همثل لزوجته في خدمتك وبدع لو كنت اشحت وابيع شعري عليك وبدع سلمها للي رفعها كم سنة وبدع وكل راجل جدع لازم يشيل حمله قالت زوجته اصبر لان الصبر فيه اجرة وراحت لواحد بيبني وقالت له هات اجرة حتى احول منى مدام القضاء اجره حتى احول منى منى مدام القضاء اجره في الحلبك حسين ومدلها جنيهين سعي قالت له ما خدش الا اجرتي ساعي الشغل مش عيب مدام حكمت على الساعد ولا حد عارف بساعد ولا بالأجرة الشغل في النار ما هو شعار ويعبني ده ابن عمي ولا هوش رجل ويعبني ده ابن عمي ولا هو مش رجلي ده يعبني بدال ما اقعد وامد الايد ويعبني يا معزن سعيد في العهد السعيد وطرب وانا برضو زوجته شركته في الحياة وطرب لو بعت شعري عليه ما يهمني وطرف احسن ما بيع الشرف هو اللي هيعبني ابوها طلع فلوس قالت زمنها فات طلعت تاني يوم لقيت سرة بها ألوفات شنطة ملانة ورق وفي حجرها لفات دخلت على سعيد بفرح جديد ويسرها شوف اللي ايه فرجها الله وبصرها هو اللي عالم بحال الناس وبصرها ربك سترها خلاص هنعوض اللي فات وتنه ماشي وقام ماشي سعيد دنيا فرحة عياله بشفاه وفلوس معاه دنيا رجع له صيته وعزه سمع الدنيا رجع له عزه وصيته سمع الدنيا جزاه ربه بصبره على اللي فات وكرم وشراله اطيان اصبح من العظام وكرم كانت صحته هي اجمل فرحته وكرم والصحة يا محترم تسوى مال الدنيا شاف في الهنا كام سنة واللي انكتب ده لمين ماتت مراته الوفية والدموع ده لمين وعياله جنبه تقول يما نروحوا لمين سادل عليها التراب قبله عذاب ياما واعتزل عن الناس محدش بيجي ياما منصور واحسان بيبكوا من الفراق ياما ويقولوا يما انت وصيتي علينا مين سعيد بعد كم عام راحوا صحبته عالدار لازم جوازك بواحدة تريحك في الدار وقع في حرمة ومكتوب عليه مقدار طلع راضي فعلها ودي اسمها بادره خلت راجلها يلم التوب ويتضره مالت لابنه لقيته شاب وبدارة والخاينة أكبر خسارة تتقني في الدار دخلت لمنصور في ليلة محمرة الخدين وقالت له انظر جمال الورد على الخدين حبك ظلمني وصار دمع على الخدين شوف الصدر يا حبيب رمان طاب على الهينة انفذ بوصلي وقدر جيتي هنا قال لها امشي اخرجي يا عيبة من هنا وشال يمين وناولها على الخدين راح لابوه مذهول حكى له عالدور ونصيبي راح له ابوه مذهول حكى له عالدور ونصيبي لقاها هي اساس الفتنه ونصيبي ابنه حلف له كلامها جد ونصيبي هي اللي دخلت عليا بالدنس تحكم وضربتها كم قلم على خدها تحكم حاسب لها الدار وعيش في النار لو تحكم زي ما تحكم إرادة الله ونصيبي خد هدومه بالليل بالليل نجيني وابوه ما قالوش يا واد خليك نجيني مشي يا ولداه قصد مولاه نجيني وقال انا بريء وعندي الاغبياء متهوم ابويا صدق مراته شكوتي مدفون انت يا رب اللي عارف بلوتي متهون اذا كنت مظلوم من فضلك تنجيني حبة وجت عربية ملكي جارها وسيقاها بنتي وابوها قاعد جارها راوية وفوز ابوها اللي حامي جارها بصت لقت شاب قدامها ودمعها سال وجهه كما البدر يضوي في الظلام لو مال شور عليها وقفت للجدع وقلبها مال فتحت له في الحال وقعد الولا في جرها ابوها قال له حكايتك ايه فهمني حكاله علي جارة وقال له مظلوم فهمني طول عمري ادمي ما تحصلش حاجة تفهمني فقدت امي وحتى السعد عني تاه قال له ما تزعلش اصبر ده الطيب عمره ما تاه انا ماليش ولد وانت السند لو تاه وبكره يا منصور باذن الله تفهمني خده وكمل دراسته وراوية زي اخته والشوق رماها في حبه وعقلها دكتور مسكينة ما تنام وجعلها الغرام اخته منصور تم علامه وربنا وياه وبقى ضابط بوليس بان الامل وياه الكل حبوه لادبه والكمال وياه الكل حبوه لادبه والكمال وياه لنا رضى وياه لما نشوف ابوه واخته احسان ليلة ما مشي كانت نايمة حدا سيدها الصبح راحت وسمعت بالخبر سيدها شقت هدومها على اخوها وبان سيدها قوم يابا دور عليه ما تخبيش بيه وعلامه تسمع كلام زوجتك هتضيعك وعلام لانها خاينه من الاول وناقصه علام والمهره من غير علام بتقضي على سدها قال ده طعني في شرفي عيب ريحني سمعتها مرات الاب زاد الغلب ريحني وقالت دي لازم تموت ولا تعيش ريحني وراحت لفتوح كان سفاح رح منها وافق على قتلها بمقاولة ريح منها مية وفاضل ميتين قالت له انتقم منها وهاتلي منها ازاز الدم ريحني قام راح خطفها في ليلة سوء خيانتها وهي نايمة ولا تدري خيانتها هددها بالنار لو رفضت خيانتها قالت يا عم انت موديني فين وده انا يتيمة ده انا يتيمة ده انا يتيمة واخويا معرفه فينه قال لها قدامي يلا عالجبل عارفة الجبل فين بصت في عينه لقيت زهرة خيانتها حبها قبل موتها وتستجير عرضك موتني ارتاح ولا اقبل سفاح عرضك سيبني اصلي ونفذ ما تراه عرضك في ريحها بير ميه وصلت ركعتين لله واتقبلت للسما رافعه الايدين لله قالت له يا فتوح لو تعمل صواب لله تسيبني لله إلهي ينسطر عرضك ده أنا قلبي مجروح وأخويا راح قدامها اعمل مروءة لوجه الله قدامها وجه حادفها على الارض لسب العرض قدامها نوى الخيانة يلطخ الشرب بالعار قالت الرحمة يا ربي أبويا ما يبكي عار فتح في ايده البندقية رماها عار طلع في جنبه العيار ورماه قدامها لسه فيه الروح وقال فتوح من بعد سامحيني يا احسن غواني الشيطان بعد وتبت للي ما يغفرش الذنوب بعد تعالي لما اروحك وانسي اللي عدى قالت اخويا جرح قلبي وحظي مات همشي واعرف حقيقته حي ولا مات ولو اكيد مات ما يبقى لي حياه بعد كل واحد مشي لحاله وصاروا عين والبنت ماشية وخايفة من الوحوش وقعين إلا ودورية جاية يمها وقعين أخوها ضابط بوليس كان طالع مرور بالوعد ساعة نظرها وإفجارها وكان الوعد اتعرفوا ببعضهم سال دمعهم بالوعد واتحضنوا ببعض يا عالم هجوم واقعين فرحة حبايبك والقرايب واتحضنوا وهجوم واقعين يا فرح قلبي زملاءه هنوه وكان الليل خدوا صاحبه على بيت فوزي مشي واخته معاه صاحبه وكل واحد عرف منهم جروح صاحبه منصور بكى وقال اخوكي ما ظلم ويهون واللي بياكل عيش احد ما يظلموش ويخون لاجل المخلص يخلص والقدر ما يخون والشر مهما يكون بيعود على صاحبه راوية شافت اخته ركبها الشيطان غير دخلت عليهم وقالت ولفك غيري قال لها دي اختي وملهاش حنون غيري باست ايدها ودخلت بالعجل يابا منصور واحدة معاه قوم شوف لإيه يابا حبه رماني وديني قلت لك يابا والحب يابا يا ما ظلم كتير غيري راح فوز فندي وقالي بالدموع عينهم سلم على احسان وعن طريق اللسان روي راح فوز فندي وعينهم بالدموع رويه وسلم على احسان عن طريق اللسان رويه قال لها ما تزعليش واسمعي لي كلام راوية إذا كنت فاكرة على إني غني واحد من ناحية تانية ناقصنا من الخلف واحد بنتي جبالك ولا تسمع كلام واحد وفي شهر واحد لازم تدخل على راوية نرجع لابوهم وزوجته اللي خانت بيه راحت لفتوح قبل الشمس على بيته قالت له فين الأمانة والكلام بيته قال لها ادي فلوسك وفز من هنا ولي احسان عملت كرامة كأنها والي وتوبتني خلاص زمن الشقاول طفين على اللي يدخل الراضي بيته كان فايد سعيد كان يصلي الصبح على ذلك سمع كلام زوجته وفتوح على ذلك وقف على الباب وعرف الدور على ذلك بدارة طلعة مسك منها الفلوس سيبي بدارة طلعة مسك منها الفلوس سيبي طفشت ابني وعرضي في البلد سيبي تكوني طلقة ولا عدلك رجوع سيبي انا حواجه نصيبي وانت تكوني على ذلك ومشي بيسأل وقال للناس بتهين جرحه معدل ودوام الصبر بتهين وعرف لأن النسا المعيوب بتهينه غلبان ماشي يعيط من اللي صار على البر ماشي يعيط ومش راسي على بر ساعة ينام في البحور وساعة ينام على البر ادي حال الدنيا بتمشي الاصيل على البر زلة اكابر وسبع البر بتطينه رفع ايديه للسما في الحال مدعين وهو ماشي يقول يا رب مدعين وصل لنقطة مرور جنبه ومدعين سألهم وشرح الوصف أولاده وقال منصور وأخته وآدي صورة أولاده قالوا له منصور عنده مناسبة أولادي وكتب كتابه الليلة وإحنا مدعيين على ابنه ودوه منصور عندوه يا ناس منصور شاب ابوه ومنه العقل تاه يا ناس كانت مقابلة يا ما بكت قلوب الناس وط على ايد ابوه بسها والدموع يا سلام وجه فوز افندي وباسم الخدود يا سلام منصور قال الفرحة تمت واللي عدى سلام واخد ابوه في احترام ومقدمه للناس اخد ابوه في احترام وقدمه للناس وقال ابويا وكيلي والتقيلة عليه وجاب له كرسي مع القاضي وقتل عليه والدمع نازل كما نهر بل توبوا عليه احسان ويا البنات بتغني على الطبله ما تعرفش ان الظهر بعد العنا طبلة بصت وشافت ابوها في المجال طب لا جريت كما الهبلة على ابوها ومايلة عليه صورة أليمة وبكت اللي ما يبكيش صورة أليمة وبكت اللي ما يبكيش اللي مفارق بيبكي والخالي ما يبكيش مين اللي يقدر على الفرقة ولا يبكيش من بعد كتب الكتاب قام الجامعها الناس انفضت الناس والمخلص بلغها ناس واللي يشوف ما جرى لغيره لغيره أساوى هنا ده يحمد الله على الصحة ولا يبكي قعد السعيد ويا فوزي والتراجي فيه وقال عندي سؤال يا ابني جاوبني فيه ابني يروح لبيتي ويدخل فيه قال له امال انا عارف دور الاولاد وعارف اللي جرالك من دور الاولاد خد السعيد تاني يوم وحضر جهاد الاولاد واعطى يوم الجهاد والمعاد اللي فرحهم فيه سعيد خد احسان على بيته ومشي قدام بعت لزوجته متاعها والفلوس قدام وزوق البيت وهنى الجميع قدام وجه معاد الفرح قلبه انشرح دايب ابنه حضر بالعروسة والعريس زايد سعيد بيرقص وتم الهنا دايب واللي صبر عالشدايد راح ينول قدام دخل الحبيب بالحبيب لاجل النصيب ونفاه في سنة ستة وسبعين تاريخ الصابرين ونفاذ سعيد فرحان وقال أمر الإله ونفاذ رجعوا حبايبي العزاز بعد ما فرقوني سمعتوا معانا سعيد وبطال